باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سلام لك سيد الشهيد العظيم نار جرجس أمير الشهداء سلام لك أيها البطل القوي الفارس المغوار الشجاع في الحروب سريع الندهة كوكب الصبح المنير يا من نجتمع في بيعتك المقدسة عن طيب قلب ونعيد لك ونحتفل بك لأنك أنت البطل الظافر والحارس الأمين لكنيسة الله المقدسة ولشعب الله الذي افتداه بدمه الشماس بولس ملاك يقدم ترانيم وتماجيد لأمير الشهداء الشهيد العظيم ماري جرجس في شريطه الجديد نغمات البطل بمناسبة احتفالات وأعياد الشهيد العظيم ماري جرجس فخر الشجعان في يوليو عام 2002 كلمة موتيروف خم بفجنتي اسمع شوف اف كلمة موتيروف خم بفجنتي اسمع شوف كبيرف شيرو انيز يا بولوس كبيرف شيرو انيز يا بولوس هوس شويجن اليسينوس في الطيوط جورجيوس هو سريع الندى في عطائه الوفي هو سريع الندى في عطائه الوفي وهو غني بالشياطين وهو غني بالشياطين كبطل حقيقي مرجر جسم المكرم
شافوا انهب والخنف مني مرتين اتشت وصرف سيمي شافوا انهب والخنف مني مرتين اتشت وصرف سيمي اف ناسمني نوتن ان تنهل بي اف ناسمني نوتن ان تنهل بي تتنهوز جيعك سيوس في الطيور جورجينيوس عادة يظهر في معجزاته يا ليتكم تأخذوه كشفيع عادة يظهر في معجزاته يا ليتكم تأخذوه كشفيع سيحقق لكم كل أمالكم سيحقق لكم كل أمالكم وتمجد قليل مستحق ماري جرجس المكرم
تي هويروك بيجوري بركات خنك طوب مني تتي هويروك بيجوري البركات في النكتوب مني برفتي أغابي هوس اسميك يا جيوس برفتي أغابي هوس اسميك يا جيوس فاتي باريسي يا خاتم إيسوس في الطيوت جيورجيو
أتضرع لك أيها القوي لا تهملني في البطل أتضرع لك أيها القوي لا تهملني في البطل أيها المحب كبر وتقدس أيها المحب كبر وتقدس صاحب انت اللي عند الرب يسوع ماري جرجس المكرم
ماري جرجي الشهيد المحبة ويا العفة والطهارة ده انت أمير على كل الشهداء والمستحق الإمارة يا شهيد لمحبة المسيح قم صلي لنا بروحك البارة يا جوارجيوس واطلب عنا نعطى نعمة وسط نارة ربك أبواني تطياني وسقاك الأرثوذكسية ونمت في النعمة بفضايا في بلدكم كبادوكية وأبوك كان اسمه أنستاسيوس وعظيم الحاشية الملوكية مخلص ولكن قطعوا راسه حبا في الفاد المسيح واستشهاده ده رمى في قلبك بزرار الإيمان العامل ومعاها شهامة وبطولة وللاستشهاد آمين أما القديسة سيوبستا أمك وبكل فضايا أكملت لك تربيتك حتى تكون في المسيح كامل لما بلغت السادس عشر التحقت بالجندية ولشجاعتك صرت في رتبة قائد ألف في الترقية بعد ما تنيحت أمك زدت في زهدك في الدنيا وزعت مالك ووهبت عبيدك وأمائك حرية وابتدأت رحلة جهادك واستمرت سبع سنوات والقلب تركك بحيلك في توعدك معي براءك بيحاول أن يستميلك كي تحرم من كنز السماوات ووجد في مالك صلابة والاستعداد للممات
ملك رجيش شهد المحبة وهي العفة والطهارة أنت أمير على كل الشهداء والمستحق الإمارة
أخذوا لخارج المدينة وبسوتهم قطعوا راسك إلى أورشليم السمائية بالتهليل صعب تروحك كان عز شبابك بعد كفاح 23 سنة كان عمرك 303 ميلادية أول مايو ده كان يوم خلدك في عصر الدولة الرومانية كانت منتشرة الوثنية في عصر الدولة الرومانية كانت منتشرة الوثنية جاهدت ونشرت الإيمان ضد إرهاب الرومان جاهدت ونشرت الإيمان ضد إرهاب الرومان أذكر نتملي في صلواتك يا ماري جرجس يا شفيعنا يا ماري جرجس يا شفيعنا لما ضحيت بحياتك السما كانت في انتظارك لما ضحيت بحياتك السما كانت في انتظارك بالفرح وبالتهليل أخذت أعظم مكاليل بالفرح وبالتهليل أخذت أعظم أكاليل تذكر نتملي في صلواتك يا ماري جرجس يا شفيعنا يا ماري جرجس يا شفيعنا
صلواتك لما نبتدي بيك في جهادك
صخر الشجعان قلبه مليان بالإيمان جاهد وده أمر العذاب وملك الدنيا في نظره هان ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا قد ايه حب ملك جرجس لفتي قدم نفسه كذبيح ليه وسافك دمه حبا فيه واستحق يقولوا ده ده البطل أمير الشهداء اللي داس على مجد الدنيا الفانية وأيامها معدودة ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا قد ايه حب ملك جرجس لفتي قدم نفسه كذبيح ليه وسافك دمه حبا فيه حكموه الملوك الكفرة وأوعدوه بغنى الدنيا ولم يقدروا أن يسنوا عزمه ويغيروا سلامة النية ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا قد ايه حب ملك جرجس لفتي قدم نفسه كذبيح ليه وسافك دمه حبا فيه عظيمة هي كرامته في الفردوس ويحا بينه أغلى الأكاليل لابسها أفراح لا تحدد نصيبه ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا قد ايه حب ملك جرجس لفتي قدم نفسه كذبيح ليه وسافك دمه حبا فيه لما بنطلب شفاعته بنقول كل اللي طالبينه ولأنه سريع الندهة بيلحق اللي عايزينه ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا قد ايه حب ملك جرجس لفتي قدم نفسه كذبيح ليه وسافك دمه حبا فيه طوبك في أحضن أبانا في النعيم يا أمير شهدانا اذكرنا أمام عرش النعمة علشان نتمم جهادنا ماري جرجس فخر الشجعان شوفوا شوفوا قد ايه حب ملك جرجس لفتي قدم نفسه لأقصى عذاب وسافك دمه حبا فيه ماري جرجس يا ماري جرجس صلواتك يا ماري جرجس مقبولة ومضمونة عندي صوت لكريستوس عندي صوت لكريستوس كان فارس بطل شجاع في الحروب وفي الدفاع والصليب وقت الكفاح أقوى عنده من أي سلاح أقوى عنده من أي سلاح جرجس يا ماري جرجس صلواتا يا ماري جرجس مقبولة ومضمونة عندي صوت بكريستوس عندي صوت بكريستوس رفض يسجد للأوثان عبد الواحد الديان ذا صيته في كل مكان وبقى اسمه على كل لسان وبقى اسمه على كل لسان جرجس يا ماري جرجس صلواتا يا ماري جرجس مقبولة ومضمونة عندي صوت بكريستوس عندي صوت بكريستوس
ناسا كتير من الرومان سجن وضرب ليل ونهار واستشهد بعد العذاب قبله يسوع بالترحاب قبله يسوع بالترحاب جرجس يا ماري جرجس صلواتا يا ماري جرجس مقبولة ومضمونة عندي صوت بكريستوس عندي صوت بكريستوس بالنادي في الشدة ونقول ماري جرجس يا ماري جرجس ويصلي لينا والنور والساعة بتزول على طول والساعة بتزول على طول بطل الأبطال العظيم يا ملك جرجس على كرسي ملوش ماسك جنب يسوع بتجلس فارس راكب حصان دايس على الشيطان جرجس بطل الشجعان وحبيب المسيحيين ماسك في ايدي حربة ناسي هموم الغربة يا ما شاف عذابات صعبة ويا لم سبع سنين يا بطل الأبطال العظيم يا ملك جرجس على كرسي ملوش ماسك جنب يسوع بتجلس لما بكون في شدة بل سريع الندهة جاي أوام بالنجدة من عند الإله يطمن قلبي لما الاقيه جنبي ماري جرجس الروماني كل الناس عارفاه يا بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ماسك جنب يسوع بتجلس يا رومان انا تهت بعيد ويسوع لما ناداني مرضتش اعود يا شهيد وسدت وداني بطلب في ترتيلي يا رومان تصليلي اصرخ في ظلم ليلي انا راجع تاني يا بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ماسك جنب يسوع بتجلس اسمك معناه جميل جرجس يعني فلاح تزرع على الارض جهاد تحصد في السماء فرح يا مجاهد يا محارب عمرك كان كله كفاح ابليس جاي بتجارب عدينا منها بنجاح يا بطل الأبطال العظيم يا ماري جرجس على كرسي ملوش ماسك جنب يسوع بتجلس يا صانع المعجزات يا حبيب رب السماوات يا اللي مت ثلاث مرات وقومك ليلة في رابع موتة رحت على الفردوس وفزت بلا كليل ودقت حلاوة العيشة معاك بطل الأبطال العظيم يا ملك الرجس على كرسي ملوش مثيل جنب يسوع بتجلس قلبي فرحان مبسوط بك يا روماني يا شهيد يا اللي ما خفتش من الموت وفي ألمك كنت سعيد يا بطل يا جيورجيوس مارجرجس يا حبيبي يا اللي وصلت الفردوس قويني على صليبي يا بطل الأبطال العظيم يا ملك الرجس على كرسي ملوش مثيل جنب يسوع بتجلس
المسيح وهبك مناعة مهما يجرى حط طيب يجي يشفيك كل ساعة ده المسيح أعظم طبيب كنت عايش بوداع عشت طول عمرك غريب كنت عايش بوداع عشت طول عمرك غريب كنت تشهد كل ساعة واحنا بندار الصليب ملك الرجس يا حبيبنا يا أمير الشهداء يا روماني اوعى تسيبنا صلينا وصل للسماء يا ماري جرجس كنت صابر عذبوك سبع سنين وانت طول الوقت شاكر المسيح في كل حين واحنا دايما في ألمنا على المسيح يكتر كلامنا واحنا دايما في ألمنا على المسيح يكتر كلامنا نقول له احنا عملنا ايه وفي ثانية واحدة ننسى ايماننا ملك الرجس يا حبيبنا يا أمير الشهداء يا روماني اوعى تسيبنا صلينا وصل للسماء يا ماري جرجس كل حبك للمسيح فاد النفوس جعلت فوق في السما كنزك وبكده ما يطول سوس واحنا ليه كل همومنا اننا نجمع فلوس واحنا ليه كل همومنا اننا نجمع فلوس يا امير صلي عشاننا يا بطل يا جيورجيوس مالك الرجس يا حبيبنا يا أمير الشهداء يا روماني اوعى تسيبنا صلينا وصل للسماء لو تهت في يوم وجريت لبعيد ونسيت طريق اللي فداني تيجي ترجعني اوام يا شهيد يا مرج رجس ما بتنساني لما الموج يعلى وسفنتي وحديها وانا جواها وحيد برجرجس يجي لسحرتي ويرسيني على شط الدين اتعذبت سبع سنوات صلينا إلهنا يقوينا عايزينك هنا طول الأوقات طاير بحصانك حوالينا يا مارج رجس يا شهيد الرب يا أمير الشهداء وبطلنا شهيد لكن بارع في الطب بتداوي جراحنا واحزاننا يلي ما صارش فيك السن وما خفتش لحظة من التهديد خليني بحب يسوع اهتم واسمه الحلو يكون لي نشيد اتعذبت سبع سنوات صليني الاله ده يقوينا عايزينك لما تكون الاوقات طريق صالك حوالينا بتمنى يكون عندي شجاعتك واشهد بعملي وايماني بتمنى يكون عندي ودعتك واسامح كل اللي اذاني سبعين ملك اجتمعوا عشانك واخترعوا عذابك من اجلك لكن انت ثابت في ايمانك لو كان ملايين واقفين ضدك بينا جدود شجعان ابطال هم سود واحنا الاجداد زور صاص وتلاميذ رومي صمدوا امام اقوى الحكام باستعداد وثبات وامان ذوق ساسي فيلا نسروبي بينا جدود شجعان ابطال هم سود واحنا الاجداد زور صاص وتلاميذ رومي عمر ما كان فيهم خواف مش سجان او مش سياف Δόξα σοι φιλάνθρωπε بينا جدود شجعان ابطال هم سود واحنا الاجداد Δόξα σοι φιλάνθρωπε قبل وحوش جعانين هايجين ما تخضوش راحوا مبسوطين Δόξα σοι φιλάνθρωπε بينا جدود شجعان ابطال هم سود واحنا الاجداد Δόξα σοι φιλάνθρωπε دخلوا كمان جوا النيران باستعداد وباطمئنان Δόξα σοι φιλάνθρωπε لينا جدود شجعان ابطال هم سود واحنا الاجداد Δόξα σοι φιλάνθρωπε كانوا للإيمان أحسن حراس مليانين غيرة وحماس Δόξα σοι φιλάνθρωπε شيرينايك أوبي ما أرتيرو every show I can get نال بركة هذا العمل الشماس بولس ملاك والشماس فيكتور نسيم والشماس البير أمير كلمات الترانيم للأستاذ جورج اندراوس مدرس اللغة القبطية بمعهد القديس ديديموس بالقاهرة كلمات الترانيم أيضا للشماس الفنان الشاعر رمزي بشارة التوزيع الموسيقي أفرايم جرجس عازف كمان سعد ماركو الهندسة الصوتية مهندس هاني ثابت هندسة صوتية و digital master الفنان ميشيل عبد الملك وقد تم التسجيل باستوديو هوزنة للتسجيلات الصوتية 48 ألف شارع سليم الأول بالزيتون بالقاهرة تليفون 25 60 7 12 وإلى أن نلتقي في عمل آخر أرجو أن تصلي لأجلي دائما الشماس بولس ملاك
بيك افتخارنا لأنك بطلنا الكل يقول يا إله مرجرجس اغفر كل خطية كرامتك عظيمة صاحب فضل وقيمة اسمك ترنيمة يا روماني يا فخر الجندية يا من سعيت لنا بدية يا ماسك يا روماني لأجل المسيحية قوة وشجاعة فضل وقناعة هي واحدة طاير ماني لرب البشرية أعلنت المغرور لا وسن ولا بفور مزقت المنشور يا روماني وغلبت الوثنية يا من سعيت لنا بدية يا ماسك يا روماني من أجل المسيحية وزراء وملوك حاولوا يغروك لكن هم شافوك يا روماني بعت الدنيا دي عرضوا الأموال فتحوا كل مجال لكن قلت محال يا رومان يا حبيب المزية يا من سعيت لنا بدية يا ماسك يا روماني من أجل المسيحية
عايز كان ليا اسمك بيك في الوسعة والتلطيف كان ليا اسمك بيك وفي ساحة التقدير والمجد اسم شميل والمجد اسم شميل الملايكة تحوطني ويسوع فرحان بيا للأبجاد ياخدني والأفراح السمائية وشايفني وأنا دايما شايفه بعينيا
للمجد انا ماشي والرب قدامي للمجد انا ماشي والرب قدامي وفي حضن السماء تاجي في ألمي تاجي في ألمي
الملايكة تعوضني ويسوع فرحان بيا للأبجاد ياخدني والأفراح السمائية وشايفني وأنا دايما شايفه بعينيا
دورت العذاب كله والاضطهاد الوان دورت العذاب كله والاضطهاد الوان ما همنيش ذله قلبي بقى فرحان قلبي بقى فرحان الملايكة تعوضني ويسوع فرحان بيا للأبجاد ياخدني والأفراح السمائية وشايفني وأنا دايما شايفه بعينيا
سيد الملك ماري جرجس لما نتأمن في حياتك نفتخر بيك ونتعجب من كتر حلاوة صفاتك القابك كترت يا خيال على مر العصور والأجيال في البلدان والوديان صيتك ذا في كل مكان ملكونا وشفعنا سرطان الشهداء أمير أنت صورة مسحنا وبنقربنا من القبير أول ألقابك ملك جرجس كما يدعوك به الأكبر فيليبس المضية جيورجيوس كما تذكر الزوج صلوجية اللقب الثاني جورجي كما يسموك في اليونان ومعنى الفلاح يعطي ثمر لربه في كل أوان جابونا وشفعنا سرطان الشهداء أمير أنت صورة مسحنا وبنقربنا من القبير وينادوك بالروماني نسبة لجنسك العالي وقائد وابن الغالي أنستاسيوس الوالي والفارس المغوار والشجاع في الحروب والعظيم بن الأبطال ولا هناك دافع القلوب جابونا وشفعنا سرطان الشهداء أمير أنت صورة مسحنا وبنقربنا من القدير والكبد وكالمرطي نسبة لمسقط راسك وموطنك الأصلي مع أبيك وأمك وفي الكنائس الغربية سان جورج له اسمه الجميل وصورته على النقدية هي لنا خير دليل يا مولا وشفعنا سرطان الشهداء الأمير أنت صورة مسحنا وبنقربنا من القدير وله أيضا ألقاب كثير كوكب الصبح المنير لشفعته عند القبير ليس لها قط ناظر سريع الندى والمعين هو مريق الجيس الأمين فهو لنا حصن حصين ليس أمامه أمر يا عسير مولا وشفعنا سرطان الشهداء الأمير أنت صورة مسحنا وبنقربنا من القدير ويعزم ألقاب الأمير لكل الشهداء أجمعين أخذوا بعد جهاد كثير لسبع سنين متتاليين يا رب يا حبيب الشهداء يا من تسمع لكل نداء كن معنا إلى الانتظار بشفاعة أمير الشهداء مولا وشفعنا سرطان الشهداء الأمير أنت صورة مسحنا وبنقربنا من القدير شاشفين رمب يبوك ويبولنج فيس أواب جيورجيوس إربش بن أورون أنوموس افتهابر وفي ميني بو اشغل بفلوج اسمه صوزي بفلاتي الصوت الخوزيت بنشتنا غبي اخون بورو بكريستو مغفرة صالم يمضى بالجبكوت رينجنيس نوستيو على خير فران ويسوس بنوتي عيتشيم باتشيم بشيش نمو ونشتي غربي بالطيو بشوي سبورو جورجيوس إرد خريستوس راشيني مكة يروسليم انت تبي شرمك وبمرتي وشربت شوي جنجناوس شربي عزلو فرص بات شوي سبورو جورجيوس وبيمت شوي سارية كل بيصفوف وروس مرتي روس بشوي سبورو جورجيوس تفكاني وقوبي ما نفوت اطلب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد سيد الملك مرجرجيس ليغفر لنا خطايانا موتك سر حياتك يا ملك ارجس يا رمال يا موتك سر حياتك يا ملك ارجس يا رمال وميلادك في استشهادك لما بدا عمرك تاني عرضوا الأموال فرفعت عرضوا السلطان ما بنتش عرضوا الأموال فرفعت عرضوا السلطان ما بنتش وطريق الرب اختار جلدوا ضربوا ما نكرتش الشوق كان مالي طريق وملوك ظلم حكيم للسكان مالي طريق وملوك ظلم حكموك بس يا صاح ماسك ايدك وما عدت عاشوك كان موتك سر حياتك يا ملك الجس يا رماني كان موتك سر حياتك يا ملك الجس يا رماني وميلادك في استشهادك لما بدا عمر التاني مجرح والجير الحي بيغرق جرحك بيه مجرح والجير الحي بيغرق جرحك بيه وتلاقي مسيحك جاي يلبس جرحك يشفيه بعد الألمات الصعبة نلت الراحة الحقيقية بعد الألمات الصعبة نلت الراحة الحقيقية خلصت أيام الغربة ووصلت للأبدية اذكرنا امام الله وسامحنا احنا الخطاه اذكرنا امام الله وسامحنا احنا الخطاه يا امير كل الشهداء يا شفيع سريع الندمان
ملك الجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا ملك الجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا واهدينا قدوة ومثال يا شهيدنا بطل الأبطال ملك الجس يا ملك الجس ملك الجس يا ملك الجس ماري جرجس يا قدوة عظيمة يا محبة وإيمان وعزيمة ماري جرجس يا قدوة عظيمة يا محبة وإيمان وعزيمة يا صلابة وصبر وإصرار وطهارة وإنفة ووقار ناري جرجس يا ناري جرجس ناري جرجس يا ناري جرجس ملك الجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا ملك الجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا واهدينا قدوة ومثال يا شهيدنا بطل الأبطال ملك الجس يا ملك الجس ملك الجس يا ملك الجس يا بدوك يا سمعت بميلادك والدنيا شهدت بجهادك يا بدوك يا سمعت بميلادك والدنيا شهدت بجهادك لسانك في الحق سيوف وشجاعتك ما بتعرف توف ماري جرجس يا ماري جرجس ماري جرجس يا ماري جرجس ملك الجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا ملك الجس يا شفيع كنيستنا يا رافع للرب صلاتنا واهدينا قدوة ومثال يا شهيدنا بطل الأبطال ملك الجس يا ملك الجس ملك الجس يا ملك الجس وجابوا لك ساحر جبار بإيمانك صار من أبرار وجابوا لك ساحر جبار بإيمانك صار من الأبرار وعذابك أشكال وألوان ما همك ده في ده الإيمان ماري جرجس يا ماري جرجس
شفيعك نسيبنا يا رافع للرب صرخنا لاني جرجس يا شفيعك نسيبنا يا رافع للرب صرخنا واهدينا قدوة ومثال يا شهيدنا بطل الأبطال ناري جرجس يا ماري جرجس ناري جرجس يا ماري جرجس
دي كنيستك تذكر تكرسها سبعها طور يا قدسها دي كنيستك تذكر تكرسها سبعها طور يا قدسها شهادتك تلاتة وعشرين برمونا يا أمير يمين ماري جرجس يا ماري جرجس ماري جرجس يا ماري جرجس سجني كان وحدي لكن يسوع وياه في السجن كان وحدي لكن يسوع وياه دخلت على شمت قويت خرجت شهيدة معاه كانت خاطية وزانية عايشة في اسم كبير كانت خاطية وزانية عايشة في اسم كبير خرجت إنسانة تانية والسر فيك يا أمير يرجس عرفنا فادي ما تعلشان الخطاب يرجس عرفنا فادي ما تعلشان الخطاب ثابت ومن السعادي عندي بيسوع إله
السجن كان وحدي لكن يسوع وياه في السجن كان وحدي لكن يسوع وياه دخلت على شمت قوي خرجت شهيدة معاه نالت مكمل حياتها عرفت طريق طهرتها نالت مكمل حياتها عرفت طريق طهرتها جرجس خلاها ترجع توبها عن شهواتها يا مريم صلي لي شهوة موت وأنام يا مريم صلي لي شهوة موت وأنام بطهارتك نور ليلي واطلبني أعيش في سلام
يا ملك ارجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا اميرنا يا ملك ارجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا اميرنا بارك في حياتنا بصلواتك قدس احاسيسنا ومشاعرنا يلي ما نكرتش إلهك واعترفت بفاد البشر يلي منا زي إيمانك نشهد ليسوع ما نخافش الشر يا ملك ارجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا اميرنا يا ملك ارجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا اميرنا بارك في حياتنا بصلواتك قدس احاسيسنا ومشاعرنا لا حسد ولا حقد ولا غيرة دي حياتك مليانة فضايل واحنا أفكارنا شريرة وطريقنا يا ماري جرجس مايل يا ملك ارجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك يا اميرنا يا ملك ارجس انت فاكرنا واحنا فاكرينك
علشان الرب يسوع وياك لما تحارب كنت بتغلب صلي المرايا اللي يسوع قواك على شر العالم نتغلب السلام لجوارجيوس ذو الاسم العظيم بارك الرب يسوع شع ذكرك في الخليل فقدت أيها المضطر إلى ذهن ديانوس وأمسك كل الكفار بعلام تستبرون رب لديانوس على وجهك النعمة جميلا في شخصك تضيء مثل النجمة وقال لك يا مضطر أنت من أي مكان أنا لي ثلاثة أعوام ورأيت مثلك إنسان فما حاجتك عندي حتى أتيت الآن تعالى واخبرني أنت من أي مكان
يسوع رفض طبني يا إنسان عن أبيك وجدك وزيرا أو سلطان فقال له جوارجيوس أنا أبي أنستاسيوس وأنا عبد لربي إيسوس بخريستوس جسدك يا بلدنا نسبتنا في فلسطين وفيها مرفلة وفيها موقفين فقال له دقلديانوس تعالى عبود الأوثان وبخر يا محروس وأنا أكتب لك فرمان قلبك ورجيوس أنا نسل الكرم كيف تأمرني يا منكوس أن أعبد الأوثان وأمر دقلديانوس بعذاب القديس والأجناد عروه وضربوا بالدبابين سبع سنوات عدة يقاسي في الأتعاب واحتمل كل شدة في محبة رب الأرباب ثلاث ميتات قد مات على اسمه القدس حبا في رب القوات المحيي كل نفوس وفي رابع مدة مضى بالتهليك وأخذ الشهادة ونال سبعة أكاليل ظفر بالنعمة من عند الرب القدوس ونالك للشهادة بشوي سبقور جيورجيوس سلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من من أجلك فزيع من الأوثان سلام لك يا قديس يا ابن انستاسيوس يا حبر النافس يا عبد يسوس بخريستوس تنسى في أمجادك أن تذكر أولادك دايما في صلواتك أمام الرب القدوس هيئ يا جيورجيوس للعبد الخطي بابلوس موضع عند الفضراء خلبيب ورازيسوس
تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله